ربنا يسوع ذكر عنه انه بكى ثلاث مرات يمكن كلكم عارفين بتاعة قبر العازر في مرتين تاني وسط السطور مرة لما كان داخل أورشليم فبكى عليها وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة كم مرة دي بقى إيه كان فيها دموع مرة تاني اللي ذكرها الغريب أوي اللي بقى إن اللي ذكرها بولس الرسول هي ليلة صليبه ليلة صليبه الأناجيل قالت إنه كان عرقه بيتسبب كقطرات من الدم إنما معلمنا بولس في عبرانيين ذكر إن الحكاية ما كانتش عرق بس كان فيها دموع أقرأ لكم الآية لأنه قليل اللي انتبه ليها يقول إذ قد قدم بصراخ ودموع هتلاقوها في عبرانيين خمسة عدد سبعة الذي في أيام جسده أيام تجسده يعني قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه فهنا مركزش معلمنا بولس على العرق والدم عبرانين خمسة سبعة إنما ركز على دموع المسيح في الليلة دي وعشان بس معلمنا متى قال بدأ يدهش ويكتئب برضه في بعض التفاسير كلمة يدهش يعني بيبكي بصوت عارفين لما واحد يعني يبكي كلمة يدهش في العربي أظن أحد معانيها أنه ابتدى يطلع حس وهو بيبكي يعني كان حزن شديد جدا كون ربنا يسوع له المجد يبكي دي حاجة يعني كبيرة جدا يعني ايه في الدنيا يخلي ربنا له المجد يبكي وهل البكاء ده يحسب يعني خطأ لا حاشا المسيح لا يخطئ ولكن البكاء طبيعة إنسانية الإنسان لازم يبكي حد فيكم ما عيطش قبل كده لما كنتوش بتعيطوا كل يوم إنما البكاء صفة إنسانية فلأن المسيح له المجد أخذ ناسوتا كاملا زي ما جاع وعطش ونام وتعب بكى دي صفة إنسانية لا تقلل من شأن المسيح ولا من كرامته أبدا ولا هي ضعف ولا هي خطية دي صفة إنسانية فالمسيح بكى كإنسان إنما تعالوا نركز على الثلاث مواقف اللي بكى فيهم ربنا يسوع عشان أولا كلنا بندخل في الثلاث مواقف دول فلما نبكي في المواقف دي نشعر بدموع المسيح تعزينا أول موقف أو أصعب موقف هو موقف ليلة صليبه هنا البكاء بكاء الضيق الشديد ابتدأ يدهش ويكتئب ويقول نفسي حزينة جدا حتى الموت هنا البكاء في الضيق دي صفة إنسانية لما تكون متضايق قوي مخنوق قوي حزين قوي لازم تبكي وبالعكس احيانا تكون البكاء يكون البكاء نعمه ساعات الواحد يبقى نفسه يبكي ومش عارف يبكي لكن البكاء ساعات ينفس عن المشاعر اللي جوه وقال نفسي حزينه جدا حتى الموت والعجيب ان المسيح لو المجد في الليله دي باتضاعه جدا الشديد طلب من تلاميذه يسهروا معاه عشان يفهمنا انه طبيعي الانسان لما يكون حزين او متضايق في سبورت نفسي مطلوب المسيح لو المجد بيقدم لنا الانسانيه الكامله فبيقول اسهروا معايا انما لانه بترتيبه كان قاصد ما حدش يسنده يعني هو طلب لكن هو كان مرتب كمان عشان في نبوه بتقول انتظرت رقه فلم تكن معزين فلم اجد يعني هو قصد ان محدش يعزيه في الليله دي او هو ساب الاحداث تمشي كده لكن هو طلب اسهروا معايا ثلاث مرات يقول لهم اسهروا معاهم هيعملوا ايه هيوقفوا الصليب هيعملوا ايه التلاميذ ولا حاجه بس مجرد الاحساس بالالم المشاركه في الضيق بت... بتهون شويه حتى ده ما شافوش المسيح فأول حزن يدعو للبكاء يتعرض له الإنسان هو الضيقات الشديدة هنا حطوا تحتيها بقى كذا نوع لأنه آلام المسيح في الليلة دي كوكتيل من الأحزان مثلا حزن الظلم المسيح له المجد ما فيش في التاريخ حد اتظلم زيه لأنه بار يعني أي حد فينا حتى لما يتظلم ما أنت غلطت كتير يعني ما كانش الظلم ده بسبب غلطة في غلطات تانية فيعني انت كده كده مدان او متهم كانسان يوم ما بتتظلم ما انتش بريء مية في المية لما ربنا يسوع بريء مية في المية بار كل البراءة والظلم مش كان في فلوس ولا في قضية ولا في سجن ده ظلم حتى الموت فطبعا ما حدش فينا اتظلم ولا هيتظلم الى هذه الدرجة فأول نوع من الحزن الشديد اللي يدعو للبكاء حزن أو بكاء الظلم في نفس الليلة كان في مشاعر الخيانة إنه جرحت في بيت أحبائي واحد من أقرب تلاميذه اللي لسه غسل له رجليك قبلها بكام ساعة بيسلمه بيخونه عشان 30 فضة شعور صعب قوي إن واحد يكون قريب ليك قوي ويجرحك في الصميم كده كإنسان لازم تتألم ويصعب عليك جدا كمان المهانة الهوان نفسه الخزي العار البهدلة بتاعت اللطم والبصق وال... والعري والمهانة حتى لو كان ربنا طبعا بالنسبة لربنا أضعاف أضعاف أضعاف اللي بيحصل معانا ليه؟ لأنه إله له كل المجد احنا مهما كان شوية تراب في بعض مهما اتهنا يعني ما ما نزلناش عن مجد قوي يعني انما ربنا يسوع له يوهان طبعا دي كبيره قوي كل الالام دي وصلت الى حزن شديد والحزن الشديد اقترن بصراخ ودموع هنا يقول صراخ شديد ودموع يبقى لازم هيعدي علينا احيانا مشاعر حزينه ضيقات ثقيله تجارب صعبة وهنا الدموع مش خطية ومش ضعف أو مش ضعف بمعنى يعني مش ضعف إيمان لا مش دايما تنفيس عن الأحزان طب وماله معلمنا بولس الجبار ده كان بيبكي كتير وفي كذا آية مرتبطة في حياة بولس بالدموع وقال كحزانة ونحن دائما فرحون وقال في أعمال عشرين انذر بدموع كل واحد ففي حياته في دموع مع انه جبار فأول نوع من البكاء في حياة ربنا يسوع هو بكاء الضيق أو بكاء الحزن أيا كان سببه وما أكثر أسبابه ظلم مهانة وحدة خيانة جرح شديد إنما طبعا ما كانش خايف من الموت محدش يحط دي لأن دي بقى عدم إيمان ما كانش المسيح لو المجد خايف من الموت حاشا تاني نوع من الحزن أو البكاء في حياة ربنا يسوع هو بكاء الحب اللي قال عنه بولس في رومية 12 بكاء مع الباكين يعني ايه القلب الرقيق الرهيف لما يلاقي حد يبكي يبكي معاه ولما يحس بحد تعبان يتألم معه فربنا يسوع لما بكى قدام لعازر قدام قبر لعازر المسيح عارف كويس قوي ان بعد دقايق لعازر هيطلع من القبر لكن الموقف والبنات بيبكوا بحرقه على اخوهم و... والناس كلها بتبكي حواليهم المسيح بكى ليه؟ لانه بحس بينا انفعل معاهم بكى معاهم طبعا لانه بيحس بينا بالرغم ان هو هيقومه وهتتقلب تتقلب الاحزان افراح وكانه يبكي معنا في احزاننا على الاخرين او يشاركنا الدموع حتى بعلمه الصادق ان كل الاحزان دي هتتحول الى افراح لكن هو بيشارك بيشارك بدموعه هنا بكاء الحب او الشركه يعني انت كانسان يجوز ما تبقاش تجربتك انت ما تبقاش ضيقتك انت لكن ضيقة حد بتحبه ما ينفعش تكون جاف وناشف وتمنع دموعك وحتى لو دموع القلب مش دموع العين إنما بكاء مع الباكين دي قالها بولس فرحا مع الفرحين ومش حزنا مع الحزانة لا بكاء مع الباكين لأن المسيح بكى يبقى أول نوع إما إنها ضيقة خاصة بيك حزن خاص بيك أيا كان سببه وما أكثر الأسباب فلما تبكي افتكر إن المسيح بكى افتكر دايما ليلة جثيماني في ناس كتيرة مجربة عندها صورة المسيح وهو بيصلي في جثيماني الصورة دي معزية وزي صورة الصليب كده لأنها تعبر عن الحزن انه نادرا ما يعني يمكن لم يذكر ان المسيح حزن في وقت تاني انما المرة دي كان حزين تاني مرة بتاعت قبر العذر دي بكاء مع الباكين تالت مرة لما بكى على أورشليم هنا ممكن نسميها بقى بكاء الخدام أو دموع المسؤولية بقى يعني إيه كم مرة أردت صدقوني قد تكون دي أصعب دموع يعني جثماني ما فاتش عليها ثلاث أيام والحكاية حلوة القيامة حصلت واتمسحت الدموع للأبد بكاء على مع العازر أو على قبر العازر دقايق والعازر قام إنما أورشليم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا كأنها دموع لا تمسح يعني أصعب نوع من الدموع اللي تبقى على هلاك إنسان أصعب نوع بعيد عنكم يعني ربنا ما يسمحلش لناش بحاجة زي كده قد نبكي ضيقاتنا أو ضيقات أحبائنا ولكن لا نقبل أن نبكي على نفس هلكت أصعب حاجة نبكي مع شخص متألم أهون مليون مرة من أن نبكي على شخص بيهلك نبكي في ضيقتنا وأحزاننا ولا يسمحش ربنا نبكي بكاء أبديا على أورشليم الهالك نفس ضائعة فهنا غالبا كان بكاء المسيح هنا يعني في نوع من الأسى والحصر يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت ويقول بقى تشبيه في منتهى الحنية كده أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده يا خسارة صمويل النبي كاهن ممتع جدا جميل قوي في العهد القديم وقلب مثالي في روح المسيح واضح هو ده اللي ربى داوود وهو ده اللي مسح شاول لما شاول انحرف تماما في مرة صمويل قعد يبكي بحرقة على شاول فالمسيح جه لصمويل النبي يقول له ايه الى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته كفايه ما تبكيش عليه هو خلاص اختار جهنم وقال له ما تبكيش عليه لأن الله يمسح كل دمعة من عيونهم بيعزي ولاده لكن هو ده النوع اللي أنا أقصده بتاع أورشليم اللي هو يعني تو ليت خلاص بقى مفيش حاجة تتعمل عشان كده عاوز أقول إحنا كخدام خلينا نتعلم دي من ربنا يسوع ما تمنعوش دموعكم في مشاركة الباكين وما تمنعوش دموعكم في الضيقات والأحزان واحنا بقى لينا دموع مش بتاعت المسيح هي دموع التوبة ده دي بقى الأساسية بقى لأن المسيح لا يتوب لأنه لا يخطئ لكن دي بقى سايب لنا إيه يعني المجال مفتوح يقول عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا يعني الناس بتوع ربنا يعدوا في الوادي بتاع الدموع ده يعملوه برك الدموع فانت تبكي على الناس اللي بتضيع تبكي على الضيقات اللي الناس بتعدي بيها تبكي على ضيقاتك واحزانك الشخصيه لكن اجمل دموع قدام ربنا هي دموع التوبه لما تيجي بقى زي المرأة الخطف كده وعندك ينبوع دموع زي ما بنقول في صلاة نص الليل أعطيني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت للمرأة الخطف زي ما المسيح لو المجد حساس كده ودموعه سهلة مش زي ما الناس فاكرة يحب الدموع يعني ايه يعني زي ما قالوا لنا بقى في سفر النشيد لما لقى العروسة بتبكي قال لها ايه حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتاني يعني ما تغلبنيش بقى فالعروسة الواعية النفس اللي فاهمة عارفة ان ايه شوية دمعتين ي- ي- يعني غيروا الدنيا كلها يعني خلوا ربنا يسوع يرق ويحن ويغير الدنيا كلها افتكروا الثلاث مرات دول لان هم هيشجعونا ويسندونا في غربتنا ليلة جثماني كل الأحزان والضيقات الشخصية قبر العازر كل الأحزان والضيقات بتاعة الآخرين وأخيرا أورشليم دي أحزان الخدمة اللي بنعمة ربنا تتحول إلى أفراح